السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد آه، أرجو أن أنا أواظب جزاكم الله خير أرجو أن أنا أواظب على في بداية كل درس كده فائدة لها علاقة بالموضوع أو تذكرة بس من بعيد يعني قد تكون إشارة لشيء ما لأني أحافظ قدر المستطاع وأرجو أن أحافظ أيضا قدر المستطاع إن المجلس ده ما يكونش مجلس وعظي أو يعني مجلس كده وعديها يعني أرجو ذلك أرجو أن هو يكون له أثر تربوي على كل واحد مننا يعني أرجو أن أنا أكون يعني الواحد ينتقي قدر المستطاع ما يربي به نفسه فنأتي مثلا بالآيات أو بالأحاديث أو بكلامة السلف أو بفوائد أهل العلم نحاول أن احنا نربي نفسنا بهذه الأشياء نحاول أن احنا نربي نفسنا بهذه الأشياء أما وقد قل المربون جدا فقل المتربون جدا ف وما تزعلش حد يعني ولكن وقل الصادقين الذين يريدون التربية جدا بقى كل واحد يروح دلوقتي أنا عايز أنا عايز أنا عايز ويروح وفي الآخر يطلع فخ فخ وكان عايز وبعد ما اكتشف إن هو بعد ما راح اكتشف الموضوع تقيل وإن هو مش مستحمل فخلينا خفاف بس مش خفاف قوي نحاول برضو قدر المستطاع ننتقي ما ينحت في أنفسنا الخير احنا كنا بنقول حد فاكر تعريف التربية ايه ها؟ إحداث أثر دائم في سلوك العبد إحداث ايه أثر دائم في أسوء في سلوك العبد يبقى فيه مش نزوة لا ده هي أثر والأثر ده دائم زي ما قلت كده اهو بينحتك ينحتك خلاص فبقى ليك شكل مختلف شكلك يختلف ونسأل الله عز وجل الخير الأسبوع اللي فات كنت اتكلمت معاكم في موضوع واحنا في وسط الكلام يعني الخساسة في اختيار بعض الأمور في الدين فاكرين الخساسة اه ان تاخد واحد ولا عشرة اخد عشرة طب تاخد ركعة ولا عشرة لا اخد ركعة فبقى في نوع من انواع الايه الخساسة جاء بعدها بشوية برضو الاسبوع اللي فات اتكلمت في نفس الموضوع تاني وانفعلت جدا وكنت بتكلم باستنكار شديد وانا دائما استنكر مسألة ايه آه هو الناس درجات التدين درجات انا استنكر هذا الامر جدا هو كواقع هو ايه درجات بس ما ينفعش ارضى بالموضوع ده يعني انا مثلا مثلا اي حد يعني مش انا قصدي يعني اي حد ما يفترض ان هو ما يرضاش بان هو يكون في درجه خسيسه أما إنه درجات فليه ما بقاش الأول صح ده جانب الجانب الثاني لو واحد مثلا مثلا تصدر لنصح او لارشاد او حتى كان في بيته وبتاع مش هينفع يقول لواحد طب بص خليك درجه تانية خليك درجه ثالثه يا اخي بس بلاش الخمسه لا هيقول له اولى لان هذه هي السلعه التي يروج لها اصلا فهيروج للدرجه الثانيه ابقى انا شغال في التوكيل وبروج للمضروب مش منطقي وكنت متنرفز مرة اللي اتناقشت فيها متنرفز جدا ومتضايق جدا وغاضب اه اتخبطت بصراحة نزلت ركبت العربية فتحت لقيت الكاسة تشتغل آية أنا اتخبطت فرحت وزعلت في نفس الوقت قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون عارف أنا يعني إيه بركب العربية والله على إخوانا مش مترتبة دي أه، تك دب أي آه ان انا اعمال ايه مكبر الموضوع قوي في مسألة آه، اقول لكم بس ما تزعلوش مني ان انت بقالك بص انا اخوكوا فما تزعلوش بجد بقالك قد ايه بتحضر سواء هنا او بره بقالك قد ايه بتحضر مرة اتنين تلاتة عشرة عشرين شهرين تلاتة اربعة خمسة سنة اتنين اكتر بقالك قد ايه في حاجة يعني لو طلعنا لقسم الحسابات هنلاقي ولا هنلاقي نفسنا مديونين ورايحين في حاجة اتغيرت يعني طلعنا خطوة سي- خ- خطوتين ت- احنا مش بنسمع اصل انا قلت المرة اللي فاتت ايه لو تفتكر لما كنت بتكلم عن سيدنا موسى عايزين نبقى مساويين تمام وانا اخترتك ها فاستمع لما يوحى طب ما احنا بنسمع اهو ايه ايه إيه القصه هو هو ما فيش حاجه بتتغير ليه والله العظيم بنسمع صح ما فيش حاجه اتغيرت ليه بقى لان سماع عن سماع يفرق فعلا الآية دي أنا كأني أول مرة أسمعها قال لك إيه عشان بس أقول لكم آه، رسالة لكل واحد بقاله فترة في الطريق وبيسمع أو بيقرأ أو بيحضر دروس ومفيش حاجة فيه اتغيرت ولسه زي ما هو ومفيش حاجة جدت في حياته أنت زي ما أنت ليه؟ ربنا قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية آه، تعرف ما تعرفش خلاص إيه الحل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب إنما ها يستجيب الذين يسمعون طب ما احنا ورب الكعبة بنسمع ما بنستجيبش ليه تعالى الكلام ابن القيم جميل قوي اصل احنا خدنا عزيز وخدنا جبار وشغالين وشغالين من قبل كده و- وفي ناس شغاله بره وفي ناس مش لاقيه ثمره يعني لو سالت الراجل ده ولا الراجل ده ولا اي حد من اعتكاف رمضان اللي فات للنهارده ايه الاخبار مين مداوم على القيام مين مضا- مداوم على الصيام مين خلص عدى كام شهر ست شهور صح ست شهور مين خلص خمس كتب شرعيين كتاب في الشهر يقول لك الحد الادنى للمثقف في العالم ان هو يخلص كتاب كل شهر ده الحد الادنى اللي اقل من كده ما اسمهش مثقف ما اسموش مثقف الحد الادنى للمثقف تمام ان هو يكون مخلص كتاب في الشهر يعني 12 كتاب في السنه تمام مين قرا كتاب في الشهر امال ايه نسال الله عز وجل العفو والعافيه ابن القيم يقول ايه فان الكلام يتكلم عن السماع القران يقول فان الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما فسماع لفظه حظ الأذن السماع حظ الأذن والسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ, حظ القلب فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها, منها وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه بل يخرج السامع يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم كلام زي الفل لأن احنا بنسمع وبنقرأ وبنشوف وماسكين مصاحف وبنحضر صلوات وبنحضر في دروس والدنيا في حاجة غلط يعني كنت لسه قاعد بتكلم مع واحد آه إمام مسجد إن الناس مستنكرة بعد صلاة الجمعة آه مسألة آه تهنئة الأعياد النصارى فبقول لك لا ليه يعني ما نستنكرش ليه ما نسلمش وما اعرفش ايه فبقول له الناس مستنكره كذا كذا كذا كذا تمام لازم تتكلم في الموضوع تاني تشرح ده. قال لي ما الناس كل كل سنه بتعمل كده بيني وبينكم قلت له ايه طب ما هو ما دام الناس كل سنه بتعمل كده يبقى اكيد انا كل سنه غلطان اكيد انا ما عرفتش يعني انا كل سنه ما عرفتش اوصل المعلومه يعني أكيد أنا الغلطة عندي يعني دور على طريقة ثانية يعني زي ما كنا بنقول كده إيه لكي تصل إلى أمرا لم تصل له من قبل يجب أن تفعل شيئا لم تفعله من قبل قول قول له يعني بدل ما جيت له كده جي له من طريق رأس الرجاء الصالح في ناس بتحب المشاوير البعيدة تعال يا من هنا يعني ظبط إنما مش معقول كل مرة لا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما هي برضو وقل دي مش لازم تبقى كده ممكن وقل كده يعني يعني ممكن تتصرف وتوصل للناس إذا ما غير الطريقة فاللي أنا عايز أقوله إن إحنا بقالنا كتير بنسمع ونفس ومفيش حاجة بتحصل يعني مفيش, مفيش حاجة جديدة ما تقولوش من الشباب والله يعني اعتبروها قاعدة أخوية نفسي أشوف الواد ال ال ال يعني الإيه هو في طبعا وانا عارف اللي فيه بس نفسي اشوف بقى افرح بحد جديد تمام الواد ده ابو 11 ركعه ده يعني ال ال ال يعني ال ال القصه الجميله دي فعلا نفسنا نشوف حد كده من, من الشباب مش مش من الشباب تمام مستجاب الدعوه كنا قلناها في مره من المرات ما يبقاش طموحك قليل خلي مفيش مره واحد كده هدفه ايه نفسك في ايه نفسك اكون مستجاب الدعوه ايه كمان بس يعني مفيش حد كده يعني حد نفسه في حاجه يعني لازم فلازم تدور ايه اللي بيتغير يجب ان نجلس في هذه المجالس القلوب مستمعه قبل الاذان مش قاعد ولاهي مش قاعد مش مركز قاعد بتمرجح ما تبقاش قاعد ومركز في حاجه تانية بره ما تبقاش قاعد ومركز في الكلمه افهم معناها ما تبقاش قاعد يعني الناس ابن الحسن يقول إيه إن الله أنزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذ الناس من تلاوته عملا فهذه المجالس هي في ذاتها لها فضل لا شك والمواظبة على عليها نفسها هي ذات نفسها لها عمل صالح يؤجر الإنسان عليه ده ده ما فيهوش إشكال تمام ولكن ما يبقاش أنت بتنشغل بأن العمل الصالح أن أنت بتحضر المجلس يكون بقى المجلس ده له حاجة يعني بيجيب حاجة يعني بيأكل عيش بيخلص بيغير بي بينحت بيربي مين لسه فاكر معاني الجبار وبيتعبد لله عز وجل بيها خايف أعمل مسابقة دلوقتي يجي لي إحباط يعني أنا عندي ورقة كده أهو اسمه ورقم التليفون والعنوان والسؤال عشان خاطر أجيبه تمام اللي حضر الدرس مين فاكر طب لو مش فاكر فاكر هتفتكر تتعبد ليه ازاي لا نسيت طب نسيت ليه لان دي اللي كانت بتسمع دي اللي كانت بتسمع ربنا بقى قال ايه انما يستجيب الذين يسمعون اللي هو سماع ايه هنا سماع القلب عرفتوا احنا ما بنستجيبش ليه نسال الله عز وجل العفو والعافيه نسال الله عز وجل العفو والعافيه اليوم موعدنا مع الودود وما دام هنتكلم عن الودود عشان يحصل توازن كان لازم اقول لكم الكلمتين دول في الاول لان الودود حلو قوي فيبقى فيه كده ايه اه اديكم اللطشه الاولانيه وبعد كده نتكلم عن الودود بقى يعني آه الاول آه ابوظ الموضوع بعد كده اقوم مصلحه نحلي اسم الله عز وجل الودود واسم الله عز وجل واسم الله عز وجل الودود ورد في القرآن مرتين قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وسبحان الله كلمة الودود من غير ما تعرف معناها هي كلمة حلوة الألفاظ غالبا ما تدل على الأصوات حتى بتدل على الارتياح أو النفرة من المعنى تمام؟ فتلاقي مثلا كلمة متبرجة حتى لو ما تعرفش يعني ايه متبرجة بس تبقى واخد منها موقف تمام ما ما كده الاسم وحش مش لطيف هو هو كده مش هتلاقي مثلا حاجة حاجة حاجة حرام واسمها حلو هتلاقي الاسم ذات نفسه وحش هتلاقي الاسم اللي فيه حركة بيدل يعني هتلاقي اللي بيدل على حاجة فيها حركة هتلاقي الاسم ذات نفسه انت تحس بكده او في مفاجأة هتلاقي تحس بكده يعني انفجار هتلاقي الاسم يعني مختلف يعني في زي كلمة حب ابن القيم له كلام مش فاكره يعني بيقول لك الحاء الحاء الحاء ده حرف ايه والباء دي حرفة ايه فالنفس يخرج من القلب فتحس ان انت ايه قمة الرومانسية فتلاقي حب اه يا سلام مبسوط قوي تمام انتوا تيجوا في الحب وتنبسطوا وتفرحوا غير كده ما ربنا يرزقنا يا رب حبه وحب من أحبه وحب كل عمل صالح يقربنا يقربنا إلى حبه والحب الحلال يا عم إنما الثاني لا وكذلك كلمة ودود تحس إن الكلمة فيها ذات نفسها ألفة قال بعضهم وتكرار الحروف فيه تكرار للمعنى ان زي فكبكبوا متردد التكرار ده يبين ان ايه ان الموضوع شغال فودود وكأن الموضوع ايه مستمر مع ارتياح فعلا غير عادي وكلمة ودود لها معنيان قال ابن القيم الودود المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه وهو الودود أيضا أي المحبوب قال البخاري في صحيحه الودود الحبيب والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين على كونه وادا لأوليائه مودودا لهم فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم بالوضع إن هو يود, يود أولياءه وباللزوم إن هم مدام بيودهم فهم بيودوه فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه الودود جل جلاله يحب عباده ويكثر من الإنعام عليهم والإحسان لهم ويحبهم ولكن هناك فرق لغوي بين الود والحب وإن كانوا يتفق يتفقوا بشكل كبير جدا إلا أن الحب هذا في حق العباد يعني الحب يقر في القلب موضع الحب هو فين القلب أما الود فيخرج على الجوارح تمام الحب ده في القلب حاجة ما يملكهاش الإنسان حاجة جوه إحساس أما الود هذا ما يخرج عن الجوارح لا شك أن هذا في حق الإنسان في حق ابن, ابن آدم ولكن آه إذا تكلمنا في حق الله عز وجل فالحب إيه حد يعرف يوصفه لي تاني مفيش حد درس عقيدة طيب الحب معلوم والكيف مجهول صح والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أنا إيش عرفني كل الناس عارفة يعني إيه الحب ولا مش عارفة تمام إن الله يحب التوابين عارف يعني إيه حب صح يعلم كيف يعني إيه حب ولكن كيف يحب الله عز وجل أو أين يقر, يقر هذا الحب الحب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدء ما أعرفش مش شغلتي ولكني أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسي وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحب هو معلوم ولكن الود لا يكون إلا لأولياء الله عز وجل كالحب بالضبط والود غير الإحسان لأن الإحسان قد يحسن الله عز وجل لأي أحد الله عز وجل أحسن للناس جميعا أصلا ابتداء مؤمنهم وكافرهم الله عز وجل أحسن أن خلقهم أصلا هذا في ذاته إحسان الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فكل إنسان خلق في أحسن تقويم وهذا إحسان منه جل جلاله وبالمناسبة أحسن تقويم هنا يعني فيها تفسيرات كثيرة ولكن من أجمل تفسيراتها كان تفسير الشيخ شعراوي رحمه الله قاله كان جميل جدا قال لك إيه لأن أغلب التفسيرات المحترمة يعني لا شك يعني بس بتقول لك مثلا إيه إن هو خلق قائم ما خلقكش مثلا باربع رجلين ما خلق وان كان انا خلينا نقول برضو طب ما هذه المخلوقات خلقت في احسن احسن شيء هم يخلقوا عشانه يعني تمام بل بالعكس يمكن لما لما نزل على اربع رجلين بقى اسرع تمام لما كان التعبان ما عندوش ولا رجل ولا ايد بقى يعرف يعمل حاجات انت ما بتعرفش تعملها تمام فهي الفكره مش في كده الله اعلم ولكن الله عز وجل خلق الجماد والنبات والحيوان والإنسان على هذه الأرض فخلق الجماد له جرم له طبيعة تمام وتقع عليه أحكام زي ما ينط يقع مثلا له حاجة محسوس تمام ليس كالهواء مثلا وخلق النبات وقد فضل على الجماد بأنه ينمو فضل على النبي جزاكم الله خير فضل على الجماد بأنه ينمو وخلق الحيوان وقد فضل على النبات أنه يشتهي ويتحرك وخلق الإنسان وقد فضل على كل ما سبق بأن له عقل فهو كائن محسوس تقع عليه نفس الأحكام ينمو ويتحرك ويشتهي ولكن عنده عقل وإرادة فهذا أحسن تقويم هذا أحسن تقويم على الإطلاق وبالفعل الكلام يكاد يكون مفسرا للآية رحمة الله عز وجل عليه لذلك فالله أحسن إلى الناس جميعا مثلا قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان الله الله عز وجل خلق كل ذلك للإنسان قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الكلمة والله تشعرك بالتقدير هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل حاجة عشانك أنت سبحان الله قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سبحان الله لم يخلق الأزواج فقط لنسكن إليها فقط ليجعل لنا البنين والحفد فقط ولكن كريم جعل الود بيننا وخلق الحب بيننا وجعل بينكم مودة ورحمة فالله عز وجل أحسن للخلق جميعا ابتداء مؤمنهم وفاجرهم وكافرهم وهذا يختلف عن الود لأن الود فيه محبة والحب لا يكون إلا لمؤمن فإن الله عز وجل لا يحب الكافرين أبدا الله عز وجل لا يحب الكفار أبدا لهم كفروا به أصلا فكيف يحبهم سبحان الله في ذكر الله عز وجل للآية بتاعت إن ربي رحيم ودود أو وهو الغفور الودود فإن الله جزاكم الله خير فإن الله عز وجل ذكر الودود مع الرحيم وذكر الودود مع الغفور وهذا فيه فائدة جميلة جدا ابن القيم يقول إيه وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم والغفور فإن الرجل قد يغفر يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه وكذلك قد يرحم من لا يحب الله يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك سبحان الله الود ودود حاجة تانية إن الجد ودود مع رحيم وغفور دي مش كده نهايات الآيات اللي احنا بنتلخبط فيها طول ما احنا قاعدين دي وعشان مش فاهمين هما الاثنين دول, دول جم ليه أصلا مع بعض دول ودود ما جاتش مع غفور ورحيم كده دي جت عشان خاطر موضوع معين عشان المغفور له يعلم أنه ومع أنه يغفر له ومع هذه الإساءة إلا أنه يحبه والذي رحم هذا بعدما أساء ورحمه الله عز وجل هو يحبه فيطمئن لأن المغفرة والرحمة لا يشترط فيها ان انت ان انت تكون بتحبه انت ممكن تغفر لواحد او ترحم واحد ما بتحبوش صعب عليك بس وفي هذه لطيفة ايضا ان ود الله عز وجل للمؤمن احيانا يبدأ حركته فيكون الله عز وجل على المعنى الأول أنه يود عباده وهي من الودد يعني يودهم هو يودك أنا أود دي فهم في المعنى متقاربين لذلك الله عز وجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل هو تابه ها لسه ما تابوش إنما هو جل جلاله بسط إيده يودك يودك الاثنين بسط ايده سبحان الله عجبني عجبني التشبيه ده في فرق كبير بين والله مثل اعلى طبعا بحضرب مثل ارضي واحد غني خبط عليه فقير ففتح له الباب قال له انا عايز فاداله ومشي وفي فرق كبير جدا بين الغني اللي واقف ورا العين السحرية مستني الفقير يجي يخبط عشان خاطر يديله فاهمين حاجة؟ في فرق كبير جدا بين ده وبين ده ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الله جل جلاله ودود فيحسن إلى الناس ويحسن إلى المسلمين ويحسن إلى المؤمنين لذلك سبحان الله لما ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليلة حديث متفصل يعني كان ممكن لو الأسئلة دي خلصت تسأل طب كل يوم كان ممكن تسأل طب ينفع توب أو أطلب أو أدعي أو الحديث كل حاجة وإن الله يتنزل يتنزل هو جل جلاله من عليائه هو الذي يتنزل لك في السماء الدنيا فينادي فينادي الكلمة متفصلة هل من سائل حدش عايز حاجة فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه والله هسأل سؤال هل من تائب فاكرين كان مش فاكرين ولا حاجة بتلاقي هي كانت بتبقى في الأفلام القديمة دي هل من مبارز في الحرب كده يطلع في الأول ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا ي... ها. هل من مب... هل من تائب أقول لكم حاجة بس يعني إنما يستجيب الذين يسمعون أنا عايزكم تحطوا الآية دي كفر بيج وعلى الموبايل وقدام سريرك وفي حياتك كلها عشان ما تلاقي نفسك كده مش جاي سكة تعرف ان انت مش سامع ان القلب غفل القلب لاهي هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر هل من في ناس هتخرج وتقول اه انا هو مش هستنى هو قاعد من دلوقتي بيقول انا وفي تاني هو مش مركز هو حقق الايه المعاني الالفاظ سمع الكلمة سمع هل هاء هاء لام هاء ميم ميم نون فهم المعنى اه انما ده ما سمعش عشان خاطر كده لما يجي الليل ايه اللي يحصل مش هيقوم ليه ما سمعش طب مين اللي هيستجيب اللي سمع انه سماع ده هو ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حطوا الحديث ده مع الآية الأولانية إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لما يصلح خلاص ولما يفسد خلاص شوف ربك قال إيه إنما يستجيب الذين يسمعون اللي ما بيسمعش ده بقى ماله أطرش صح أطرش إيه ماله ماله ميت والموت يبعثهم الله ميت ميت والله آية عجيبة كأنك أول مرة تسمعها والموتى يبعثهم الله قصاد اللي بيسمع واحد ميت ما هو يا ده حي سمع يا ده ميت ما سمعش وسيبك من دي دي ليها حاجة تانية خالص فنسأل الله عز وجل العفو والعافية جل جلاله وذود يتنزل كل يوم في الثلث الأخير من الليل أظن ابن الجوزي ولا ابن القيم مش فاكر مين كان قال إيه وليس, الع... وليس العجب من مملوك يتذلل إلى مالكه في خدمته وهو يعلم أن حوائجه تقضى منه ولكن العجب لمالك يتودد إلى عبده هو مش العجيب ان انت تروح له هو العجيب ان هو يتودد لك عجيبة والله وهو في غنى عنك تام ومع ذلك سبحان الله انت لما تيجي تحسبها كده اهو والله انا عارف ساعات الواحد بيقول كلام مش عارف هو صح ولا غلط بس مش مهم يعني نبقى يعني هو ربنا هيكسب ايه لما يخلي لك الحسنه ب 10 حس... الحسنه اللي انت هتعملها ب 10 10 حسنات والسيئه بسيئه واحده يعني الحديث جميل وكلنا حافظينه تمام ما اسمعش مرة تفكر كده هو ربنا عمل كده ليه يعني ما او ايه القيمة يعني القيمة رايحة فين انت كسبان مكسب محض يعني الدنيا كلها عندنا والله يا جماعة الدنيا كلها جاية لنا كلها جاية لنا واحنا بنتعنطز ومش رايحين عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى في واحد هيقف يتعنطز يقول لك لا مش رايح يتحمل بقى يتحمل إنما الجنة مكانه فيها وهو اللي بيبيعه سبحان الله ابن القيم يقول برضه ابن القيم معانا النهاردة كتير يقول ايه فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه شوف ربك كربك ازاي والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات, جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاحه وإصلاح رواتب أقواته والعالم والجو مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه انت باشا انت عايش في الدنيا دي وسخر لكم ما في الأرض جميعا كل حاجة ليك كل حاجة ملائكة شغالة ليك أرض ليك طير ليك حيوانات ليك نبات ليك كله موجود ليك كان لسه واحد بيقول لي أنا نفسي أفهم حتة بيت البتاع المولعة دي لو شافت طريقها في حتة تانية نعمل إحنا إيه يعني لو هي موجودة ليه هل هي تعقل هتتحاسب غلطت فيك مرة يا عم وانت ماشي في الشارع لا ساعتك مثلا مفيش هي معمولة ليه عشان الدنيا الصبح تنور وجعلنا النهار معاشا طب والقمر معمول ليه آه توازن وجاذبية وبنكتشف احنا بقى بعد كده حاجات بس في الاخر معمول ليه ليك بغير طلب منك لذلك ابن القيم يقول والمؤمن رئيسها يعني اللي نفسه يبقى رئيس بس من غير ما ي... ما يتشتم تمام انت رئيس بمجرد ان انت تكون مؤمن المهم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم شوف ربنا بيقول لك إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي قبل كده عملت إيه خلاص يا ابن آدم يا ابن آدم شوف ربنا بيعيدها تاني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ارتفاع السماء قمة السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ومش فارقة الذنوب اللي انت عملتها قد ايه تفرقش مش, مش موضوع يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للاقيتك بقرابها مغفرة ودود قوي سبحان الله يعني تقعد تفكر في الاحاديث كده تبقى قاعد حاسس ان انت في حاجات حاجات تتخلع من دماغك ان لما ربنا يقول ان الله يحب التوابين ويحب الناس اللي بتزهق من الكلام عن التوبه لسه واحد قايل لي من يوم بيقول لي ما زهقتش من الكلام على التوبة قلت له انت ما زهقتش من الذنوب اللي زهق من الكلام على التوبة ما زهقش من الذنب طب ما تزهق من الذنب احسن واحنا نزهق من الكلام على التوبة وربنا يتوب علينا احنا اصلا بس هو ايه اللي يزهق اللي يزهق ان انا افضل اقول لها حاجة وانت ما بتعملهاش عارف لو بتعملها هتقول لي ما تنسانيش ابقى ذكرني كل شوية إنما ده اللي زهق صاحبنا يا رب ما نزهق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة أحدكم بمناسبة التوبة من رجل كان في أرض فلا مع دابته, دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فنام فاستيقظ فإذا بها فوق رأسه لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا يعني قمة الود على فكرة وفي ود أعظم من مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى فرح إيه ده؟ إنه بعت لك إن هو هيبقى فرحان والله دي قيمة عارف لما ابقى مستنيك والدك يستناك مثلا تعمل الحاجة مستنيك في الدراسة تجيب درجة وهيجيب لك حاجة كبيرة هيجيب لك عربية يا سيدي قال لك لو جبت امتياز هجيب لك عربية أو آسف قال لك لو جبت امتياز آه، آه، ح- ح- ح- ح- كل- يعني عادي هتبقى كلنا مبسوطين ان انت جبت مثلا حاجه زي كده هتفرحنا مثلا او قال لك لو جبت امتياز هتجيب لك عربيه انت وانت بتذاكر هتبقى عامل ايه مش آه، لازم تيجي مش الامتياز العربيه تمام ه- هجيبها فكرم من والدك ان هو اصلا قال لك الموضوع بيحفزك بيقول لك هجيب لك خلي عندك مذاكره تمام ده كريم كرم منه غير العربيه غير العربيه لانه اصلا انت لما تنجح هتجيب امتياز مين اللي هيستفيد انت اصلا فملهاش لازمه العربيه كفايه عليك الامتياز فانت لما تتوب كفايه عليك اصلا التوبه انما لما يقول لك انا هفرح يعني سامحوني لازم يبقى عندنا دم انتوا فاهمين ربنا بيتعامل معانا ازاي والله العظيم ربنا ده جميل قوي بس احنا ساعات بنوقف الشخص ده بنوقفه وما بيشتغلش ان اللي مصر على ذنب مثلا بقاله سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة في ناس مصرة في واحد قاعد بتكلم معاه من فترة بيقول لي أنا حسبت ذنب معين اتفجعت لقيت نفسي بعمله من 17 سنة ما تقولش الله مستعان بس دي مصيبة انتوا عارفين ان احنا لو كل واحد فينا حاسب نفسه هيلاقي حاجة زي كده لو عمره 30 سنة ممكن يلاقيها لو عمره 25 ممكن يلاقي ذنب مواظب عليه بقاله مش أقل من 7 8 سنين لو عمره عش- 20 سنة ممكن يلاقي ذنب بقاله عليه 5 6 سنين مواظب مواظب التاني فاق في ال 30 قال لك ايه 17 سنة 17 سنة يا نهار أبيض أيوة أنا فاكر من أيام المدرسة أه اتصدم ومع ذلك لو تاب يفرح الله عز وجل لتوبته ودود جل جلاله ودود سبحان الله قال تعالى الذين يحملون الحار العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هي الملائكة بتشتغل من جنا- من دماغها انا ما اعرفش الملائكه عندها دماغ اصلا ولا لا بس بتشتغل لوحدها كده ولا دي مأموره دي مأموره مأموره ان حملة العرش ومن حولهم بيستغفروا للي تابوا بأمر من مين من ربنا فما بالك بمن أحسن ابتداء الشاهد أن الله عز وجل ودود بكثرة إنعامه ونعمه وكرمه ورفعته لعباده المؤمنين ومع العصيان والذنوب ومع التقصير والتجرؤ إلا أنه جل جلاله يبسط يده لهم ليقبلوا عليه فإن أقبلوا عليه فرح بهم ولا يبالي بما فعلوا قبل ذلك بل يجازيهم على ما أغضبوه به يبدل هذا الذي أغضبوه به من سيئات إلى حسنات كم ربنا ودود لذلك المعنى الثاني لازم هذا المعنى فاكرين كلام ابن القيم فالأول موضوع والثاني لازم يعني ايه لازم ملازمه فاللي يتفكر في المعنى الأول لازم يصل إلى المعنى الثاني أي أنه المحبوب الذي يحب لذاته فالمعنى الثاني الودود أي المحبوب الذي يحب لذاته جل جلاله وده المعنى الثاني ان انت تحبه وبيني وبينكم باللي احنا قلناه ده واللي ما قلناهوش ربنا يتحب ربنا يتحب فعلا كنت عايز اقولها في اسم الله عز وجل الجميل بس هقولها دلوقتي كنت ماشي بأهل بيتي وزوجتي ومعرفش وفي شارع سوريا كده اهو واحنا معديين آه في فيلا واضح آه زارعين فل لو احنا ماشيين ايه اللي حصل آه شمينا ريح. فعملنا كلنا ايه على غير اتفاق كلنا بقينا بنشم في لحظه واحده ليه ريحه الفل حلوه كنت بقول لزوجتي ايه هو ربنا لو خلق الدنيا من غير فل ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل يعني لو انا معدي في شارع سوريا ما عملتش ايه اللي هيحصل يعني شارع هيقف مناخيرها هيحصل فيها حاجه الفيلا هتقع ولا حاجه طب هو خلق الفل ليه عشان انت وانت معدي تمام كده بس جميل قوي يعني على فكره لو ما كانتش الحاجات دي اتخلقت بكل... هي مجرد حاجه حلوه إن الله جميل يحب الجمال هو جميل جل جلاله فبيخلق لك حاجات جميلة تجمل الحاجة فاش حاجة عارف لما ولله المثل الأعلى لما تمسك حاجة جيدة تقول آه دي مصري الإتقان بقى وال وال ما فيش حاجة يعني كده يعني آه الحاجة بقى إيه مصري آه اشتري مصري فتبقى أنت رايح مطمن الحمد لله إن الفلوس دي إيه تحتسبها صدقة لان الحاجه هتبوظ ويقول لك لا دي, دي عليها ضمان 15 سنه مصر ذات نفسها ما عليهاش ضمان 15 سنه تمام فانت ايه ال انما لما يمسك مثلا حاجه تمام يقول لك اصل دي ياباني تقفيل ياباني تبقى ماسك كده الحاجه ايه شوف ال الخواجه الياباني برضو بي يعني انا اللي متابع الراجل ربنا يا رب يبارك في مجهوده اللي هو الشقيري كان في حلقه كده هو بتتكلم على الحفر في الشارع اللي هو ان البلد ما فيها اليابان ما فيهاش حفر في الشارع ما فيهاش نقر مش اسف مش حفر نقر في الشارع نقرة تمام البلد اللي فيها براكين ما فيهاش نقر في الشارع احنا عندنا في مصر بنبني البركان في نص الشارع مش ممكن مش م... احسان وفي واحد تاني زي حالتنا كده اهو ولله المثل الاعلى لما تيجي الحاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى شكلها عامل ازاي جميله لان الذي خلقها هو الجميل جل جلاله ولله المثل الاعلى انا عمال اقول تشبيهات وعمال اقول ولله المثل الاعلى عشان الناس اللي عندها حساسيه تمام بس انتم فاهمين قصدي قطعا لا شك فالذي يتفكر في الله عز وجل وفي النعم التي لا تحصى وفي إكرامه وفي جماله وجلاله لا شك أنه يحبه لا شك أنه يميل إليه لو تفكر في كم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياها لا شك أنه يحبه لا شك أن الإنسان لو تفكر لحظة والله انت لما تيجي والله والله دلوقتي كده ولا لما تروح ولا أول ما نخلص افتح صوابعك الخمسة وبص فيها وحركها كده ايه ده والله حاجة غير عادية غير عادية ان انت تنظر الى الاعجاز فيك انت في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون بص في نفسك شوف شكلك عامل ازاي مش ممكن فإنت فكرت في نعم الله عز وجل عليك لا شك أنك ستحبه حبا شديدا فتكون مود لله عز وجل باسمه الودود فهو ودود يحب خلقه وعباده المؤمنين ويحبه خلقه وأولياؤه وعباد المؤمنين فإن أحببت الله عز وجل كما يقول الإمام السعدي يقول وحب الله عز وجل هو روح العبادة عجبتني الكلمة دي أن العبادة لها جسد وروح كما أنك جسد وروح فكيف هو جسدك شعر ولحم وعظم أشياء والروح شكلها عامل ازاي محدش يعرفها انما كلنا عارفين ان احنا بنتحرك عشان خاطر لسه فينا روح لسه فينا روح فلما يجي الصلاة تتفرج جسم الصلاة عامل ازاي استقبال قبلة و... وطهارة و... لا بلاش عشان ما حدش يقول لي دي شروط تكبيرة إحرام و... وقراءة الفاتحة و... والقيام مع القدرة و... وركوع وسجود و... والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم ده جسم الصلاة تمام؟ سواء بقى كان أركان أو واجبات أو سنن ده جسم الصلاة الجسم إنما الروح إيه هي ذكر الله والأنس به ذكر الله والأنس به عشان خاطر كده والله كريم قال لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت عارفين تفكرك إيه دي بقى لله أفرح بتوبة, بتوبة أحدكم في حاجات كده هو كان ممكن ما تتقلكش كان عادي يعني ممكن ما تتقلكش إنما هي متقللك ليه عشان يبقى عندك هيموجلوبين واضح عشان تحس عشان تفهم فلما يجي يقول لك كان ممكن ما يقولكش انما هو قال لك ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في الصلاه ما لم يلتفت فتبقى خايف من البدايه ان انت تلتفت فينصرف الله يقول فإذا التفت انصرف الله عنه فتبقى خايف ان ربنا ينصرف عنك في الصلاة تبقى خايف عليها بس مين اللي هيخاف هم؟ اه جزاكم الله خير انما يستجيب الذين يسمعون اللي بيسمع انما التاني هيخش الصلاة اصلا غافل هو مش بيسرح في الصلاه ده هو سرح قبل ما يقول تكبيرة الإحرام وقالها في السرحاية وكمل هي كده عشان خاطر كده احنا محتاجين توبة عشان كده وانا بتكلم عن الودود عن اسم الله عز وجل الودود جبت كلمة جبت ود الذي جاء في التوبة تحديدا عشان نرجع لله عز وجل فلما تحبه يبقى لعبادتك روح فتحس بطعم العبادة طعم بقى جديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان إيه هو أول واحدة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون ربنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما اللي بي يحب ربنا سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتر حاجة في الدنيا كلها إيه اللي يحصل هم؟ يدوب طب اللي ما دقش ماله يبقى لسه ما حبش أنا بقول لكم مفاتيح بس عشان خاطر تبقوا عارفين نفسكم كويس عشان خاطر لو مشيت من الدنيا دي وانت لسه مش عارف نفسك دي مصيبة لازم تبقى فاهم انت مين وفين عشان خاطر تعرف تصلح ايه فاللي ما دقش ما حبش او ما حبش الحب الكافي الحب اللي هو يخلينا دوق لسه محتاج تصلح في حاجات اعلى في حاجات زيهم فنسال الله عز وجل ان يرزقنا حبه فلما يحبه ويدوق عمره ما يبطل يستمر في العباده فيزيد الود ود ويزيد الود ود ويزيد التوبة تحسين ويزيد العبادة طاعة ويزيد في كل شيء فيتوب لله عز وجل ويحسن في عبادته لأن ربنا سبحانه وتعالى بيتودد إليه بإحسانه فيقوم الثاني العبد يا اللهم اجعلنا منهم يتودد إليه بالعبادات اللي فيها إحسان إنه جل جلاله بيتودد إليه أن بسط بسط يده وناداه لكي يتوب فالثاني يتودد إليه أن يلبي إنه بيتودد إليه فبيحبه فده يتودد إليه ويحبه ويحب فيه ويحب يحب له وأبدا لا يحب معه وأبدا لا يحب ما يبغضه أبدا لا يحب ما يبغضه كنتش عايز أقولها بس هقولها بسرعة كده اهو كنا بنتكلم عن الأسبوع اللي فات عن الولاء والبراء وعايز أقول حتة في الولاء والبراء مش عارف يعني في حتة مش عايز تيجي ليه عشان هي حتة ما بتتشرحش في مسألة حب الكفار هل يجوز؟ لا يجوز ليه؟ لأنه من الموالاة المنهي عنها فلا يجوز الإنسان المسلم المؤمن أن يحب كافرا قال لك طب لما واحد يكون متجوز واحدة مش مسلمة ازاي ما يحبهاش اتزنقت انا بقى مبقتش عارف ارد تمام اه صحيح ازاي ما يحبهاش على اساس ان المسلم لما بيتجوز المسلمه بيحبها ما هو ممكن ما يكون ما بيحبهاش هو كمان ده جانب الجانب التاني طيب ما افرض كان بيحبها ما هو ما ينفعش طب ما هيعيش معاها ليه انا مالي قال لك طب ربنا حلل الموضوع ليه طب ما هو حلل الموضوع سؤال ربنا حلل الجراد صح ما بتاكلوش ليه يا اخي مش ربنا حلل الجراد ما بتاكلوش ليه ما تاكل الجراد ما تاكل ضب ايه المشكله ما تاكل اقول لك عامل لك النهارده شوربه حمار وحشي مفيش منه حاجة بقى من ايه مش ممكن والحتة عارف انت اللي في الحمار في الحتة بتاعت الرقبة دي كده. ما هو ما فيهوش مشكلة ما هو ما فيهوش مشكلة اه بس ده حمار وحش ما بتاكلوش ليه ما هو ممتاز وكمان انت توقع نفسك في المصيبة وبعد كده عايز اللي اللي ينقذك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه فاظفر بذات الدين تربت يداك رايح يعني لو واحدة ملتزمة واحدة مش ملتزمة روح خد الملتزمة تربت يداك ده واحد ما عندهاش دين أصلا يقول لك طب ما ربنا حللها ليه هرجعك للجراد تاني هرجعك تاني فهي مش كده بس في حاجة بقى اتقالت هما لو في ناس عملوا صفحة كنا قلنا حتى المثال ده عملوا صفحة جابوا صورة والدك وركبوها على جسم خنزير وحطوا له قرنين تمام وعملوا دي كفر فوتو كفر بيج تمام والصفحة عليها 400 ألف من غير ما تعرفهم هتحبهم ولا مش هتحبهم هتبغض ال 400 ألف هتبغضهم طبعا لأنهم كلهم عاملين like على صفحة أبويا بيتشتم فيها طب لو عرفت بقى إن فلان بعينه عامل like على الصفحة هكرهه أكتر ليه؟ لأن أبويا عندي في مرتبة تخلي أي حد يشتمه أكرهه لأني بحب أبويا وله قدر عندي طب اللي قال لك ربنا اتصلب واتولد ده اتبهدل ومفيش والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مش نبي أصلا ولا صادق ولا أمين ولا ده قرآن ولا ده كلام ربنا ولا دي قبلة ولا أي حاجة كل ده أخف من الصفحة اللي والدك حط صورته على صورة معرفش إيه أما أنت بتحب أبوك أكتر من ربنا صحيح طب لماذا انفعلت مع الأولى وما انفعلتش مع التانية لأني أدرك حب أبي مؤثر في حياتي مؤثر بشوفه إنما ربنا واضح إنه غير مؤثر واضح إن حبه غير مؤثر لذلك هان في نفس الصورة التي لم يهن فيها أبي شيء آخر إن الصحابي الجليل لما كانوا داخلين المدينة واقفين على باب المدينة ومسك أبوه وحط السيف عليه وقال له أنا وقد قلت ليخرجن الأعز منها الأذل أنا وأنت الأذل فلن تدخل إلا أن يأذن رسول الله إن الشاب اللي راح الغلام اللي راح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله مرني بما شئت فقال بما شئت قال نعم قال اذهب فاقتل أباك فاستدار وذهب ثم قال له قف أنا لم أبعث بذلك ولكن كان اختبار اللي خلاه يتدور اللي خلى أبو بكر الصديق يقول لابنه بعد ما أسلم وهو بيقول له كنت أراك في المعركة فأتحرفك أمشي بعيد عنك قال أرب الكعبة لو رأيتك لقتلتك اللي خلاه يعمل كده حاجة ما تتوصفش دي حاجة جوه أشرحها إزاي أشرح إزاي إن الحب لما يزيد لربنا فتبقى مش طايق اللي بيكرهه اللي, بيك اللي بيكفر بيه بس خلي بالك هو قال لك اعدل معاه واقسط معاه وتعامل تعاملات معينة معاه بس في أربع خمس حاجات ما ينفعش تتشرح ازاي دي يعني اديها لي في معادلة صغلي ان هو حط السيف على رقبة ابوه في جملة ايه تتشرح تتشرحش ده حس بحاجة ده طعم الإيمان فحب ربنا فعمره ما يقدر يحب حاجة هو ما بيحبهاش لكن كائن حي ولا حيوان ولا إنسان ولا ذنب ولا ذنب بيحبوش لأنه بيحب ربنا سبحانه وتعالى وإن قل حب الله عز وجل في قلبه ساعتها يقدر يحب أي حاجة ربنا ما بيحبهاش لأن المقياس مش موجود أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فلما يكون الإيمان عراه مفاصله جامدة بالله يحب في الله ويبغض في الله أما إن كان هذا الأمر هين فيهون كل ما بعده فإن اشتد ود العبد بربه فتقرب إليه بالطاعات وبالبعد عن المحرمات والله عز وجل ودود يكرمه ويقربه ويناديه ويغفر له ويستجيب له أظهر الله عز وجل الود الذي بينه وبين عبده بين العبد وبين الناس قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيظهر الود هذا على العبد جليا فيحبه كل من يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه يا رب نبقى زيهم فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فكل من رآه يحبه بسبب أنه تودد إلى ربه جل جلاله ودود ربنا ومحتاجين أن احنا فعلا نتودد إلى ربنا كما هو جل جلاله يتودد إلينا ود يليق بجلاله وكماله فيجب أن نتودد إليه ود يليق بجلاله وكماله لا لهذا الود الذي سيكون بيننا وبين الخلق فقط وإن كان جيد وجميل ومرغوب ولكن لأن الله عز وجل إذا ود أحد أحبه وإذا أحب عبد هان على العبد كل شيء بحب الله عز وجل له أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك